إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد روى الإمام النسائي والترمذي وأحمد والحاكم من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخى وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله عز وجل وأما الأبواب فمحارم الله عز وجل وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله تعالى وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم وكنا يعني انتهينا في درس الأمس عند الأذكار الموظفة وعرضنا إلى شيء من معناها وأن الذكر هو حياة القلب على الحقيقة ثم إن الذكر هو عبادة المحبين الذكر هو عبادة المحبين فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره كثيرا ومن علامة المحب أن يذكر من يحب في مواضع الخوف فإذا ذكر من يحب في مواضع الخوف قوي قلبه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فذكره تبارك وتعالى في مواطن الخوف يعطي القلب طمأنينة وكل مرضى كل مرضى النفس في العالم علاجهم في نصف آية في كتاب الله عز وجل لأن هو المريض النفسي لماذا هو مريض خائف يخاف من غد أو يخاف من مجهول هو ده المرض النفسي لما بيذهب المريض إلى طبيب نفسي فهذا الطبيب إن لم يكن مسلما فاهما يمرضه يمرضه من جهتين الجهة الأولى أنه أحيانا يدله على المعاصي يقول له أنت أنت قفل من إمتى ما حبتش مالكش بنت كده بترفه عنك تسمعش موسيقى كلاسيك أو حاجات رومانسية كده ولا مش عارف ايه الكلام ده يقول له لا ما من يوم ما اتولدت أنا قفل يقول لا لازم نشوف لك مفتاح او طفاشه لازم لازم تتفتح تتفتح بايه تتفتح بحاجه زي كده جرب الحب جرب يبقى لك علاقات مع الجنس الآخر جرب تسمع موسيقى مش عارفين الكلام ده ده إنما يدله على الهلاك وكثير بكل أسف من الأطباء النفسانيين اللي هم الناس اللي ما لهمش علاقة بالدين يعني يدلون المرضى على شيء من هذا الجانب الآخر الأدوية التي يعطيها للمريض النفسي أو ال- الذي وقع تحت الوسواس القهري وإحنا النهاردة أنا كنت وعدت ب- بعض الإخوة الذين سألون عن علاج الوسواس القهري أن أذكره إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة آه، الأدوية دي أدوية مخدرة كلها توصل الإنسان عنده هياج نفسي يكسر الدنيا يكسر الإزاز والكوبايات وبتاع والنيش ويدخل كله في بعضه فيروح للطبيب فيديله حبوب هيقعد زي المسطول على الكرسي كده يحدق في الهواء يوم الجماعة يقول لك والله شوف العلاج جاب النتيجة بقى هادي وكويس و... لا ده مش هادي ده مسطول هذا الإنسان أنا أحتاج إلى عقله هو بيغيب له عقله طيب ما هو لا إلى إلى متى يعني هيفضل غائب العقل يعني كل ما يفيق يكسر الدنيا ده إذا ضيع له حياته وبعدين بتبقى إدمان بعد كده الطب النفسي ملخص في نصف آية في كتاب الله عز وجل وهي قوله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذا الطب النفسي كله لا يتجاوز هذه الآية لأن الاطمئنان عافية القلب ولا يكون اطمئنان إلا إذا انتهت مشاكلك يعني لما يكونش عندك مشكلة مالية ولا مشكلة صحية ولا لا لا, لا. إذا توكلت على الله عز وجل حق توكله بس إحنا لم نذق طعم التوكل مش- مشكلتنا لم نذق طعم التوكل الذي يتوكل حقا ليست عنده مشكلة الإنسان الخائف من الرزق خايف- بيبقى عنده أموال والشيطان يلقي إليه فكرة كان في أحد إخواني رحمه الله كان من الأغنياء والكلام ده يعني بتاع 20 سنة ورا كده كان من الأغنياء كان رأس ماله في ذلك الوقت حوالي نصف مليون وده في ذلك الزمان يعتبر كان مبلغ ضخم جدا يعني فجأة سيطر عليه فكر أنه سيمرض وإن هو هيدخل مستشفى استثماري اللي هو نظام ذبح الفندقة 60% وممكن تلاقي الطب 40% وقد تجد فندقة 100% وطب 100% بس كله بحساب فلما سيطرت عليه الفكرة وأصل الوسواس كله عبارة عن فكرة تغزو ال- القلب وأنت لا تدفعها تستمرئها أو تهم تهمل دفعها تبتدي تكبر تكبر تتضخم لحد ما أنت تتصور أنه لا يمكن دفعها فلما سيطرت عليه الفكرة دي وكمان سيطرت عليه فكرة أنه هيدخل مستشفى استثماري قال لك ده يبقى على كده نص مليون دول هيكفوني شهر واحد قال لك، طب أنا أعمل إيه وابتدى يعيش المشكلة كما لو كانت وقعت ودخل في طور نفسي يعني ظللنا معه فترة طويلة بيعني مجهود كبير لحد ما بدأ يتخلص من الفكرة دي طب ده ده هو ده ما هو ده عمل الشيطان قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر كل واحد على حسب مذهبه يعد الفقر المهم يعد الفقر بأني مذهب زي ما تيجي معاه هو شاف السكة دي لقلبك تم- يمشي فيه دي مش نافعة يشوف سكة تانية المهم المحصلة أن هي يعدكم الفقر فالإنسان إذا, إذا, إذا علم أنه مرزوق مش مرزوق لا مرزوق يعني إيه يعني يقول لك فلان كويس يقول حي يرزق لا يرزق يرزق يعني ايه الكوارث نازله على دماغه من الرزق وهي المصيبه لا حي يرزق وليس يرزق ماشي فأنا أعلم أن الله عز وجل خلقني قدر لي رزقا لا بد أن يصلني لازم هيوصلني بأي سبيل ما أعرفش لكن أنا معتقد أن الله عز وجل لن يضيعني العلماء زي البخاري وغيره دخل قصة صاحب الخشبة في باب الكفالة الكفالة كتاب الكفالة وذكر ده أول حديث في الكتاب قصة الخشبة دي أنا يعني سأذكرها موجزة وهدي هامش عليها كده مهم عشان أصحح بعض الخطأ عند بعض الناس بمناسبة ذكر هذا الحديث لتنظر لما تكفل الله عز وجل به كيف كان تصرفه قال صلى الله عليه وسلم الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد وغيرهما تسلف رجل من بني إسرائيل من رجل ألف دينار راح يستلف منه ألف دينار قال له ائتني بشهيد قال له كفى بالله شهيدا قال له ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيل قال له صدقت لا أريد غير هذا وأعطاه ألف دينار بلا مستند لكن بيالا ولا شيك ولا وصل أمانة ولا الكلام ده إلا إيه كفى بالله كفيلا كفى بالله شهيدا قال له صدقت لا أريد غير هذا أخذ الرجل ألف دينار ونزل في البحر يتاجر إلى موعد الأجل المعلوم اتفقوا بعد سنة مثلا بعد شهرين بعد ثلاثة زي ما ضربوا موعد مع بعض في اليوم اللي المفروض الراجل يسدد الدين فيه هبت ريح عاصف وكان بين الدائن والمدين بحر توقفت حركة الملاحة والراجل واقف بالألف دينار علشان يركب مركب ويروح لصاحبه وصاحب الدين واقف على الشط التاني مستني صاحبه على حسب ما متفقين توقفت حركة الملاحة قلت لكم والدنيا اتقطعت الرجل المدين اللي معاه الألف دينار قال يا رب جعلتك كفيلا وشهيدا هيقول علي ايه كلته يعني خدعته بك قلت له بس كفى بالله شهيدا وكفيلا ويظن بي السوء ان انا كلت المال والكلام ده هو والراجل على الايه التاني صاحب الفلوس على الشاطئ التاني يقول للناس ما شفتوش فلان يقولوا اه شفناه موجود يعني لا ما جاش يعني فقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا اديت اعطيته المال بك ده بيقول ايه وده بيقول ايه المهم الراجل المدين يعمل ايه خلاص ما فقد الاسباب اهو كنت اتكلم عن التفويض والكلام ده والعلماء من يقول التوكل اعلى من التفويض من يقول لا التفويض اعلى قلت لكم انا في امبارح يعني ان مش هندخل في تحقيق المساله لانها عايزه وقت تحتاج وقتا طويلا لكن البخاري حطه في كتاب الكفاله كتاب الايه الكفاله فما لقاش حاجه يعملها جاب خشبة قعد إيه يعمل تجويف في الخشبة دي وكتب كتابا منه إلى صاحبه قال له أنا يعني أخذت المال وجعلت الله وكيلا وشهيدا ولم أجد مركبا وحط الكتاب في الإيه وهذا مالك وحط الألف دينار في الكيس والكتاب اللي كتبه لصاحبه في الكيس وحطه في الإيه النقرة بقى اللي عملها التجويف اللي عمله في الخشبة دي وزجج عليها زجج عليها يعني إيه مسمرها إدى مسمارين كده وبتاع عشان ثم رفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا وشهيدا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه ورمى الخشبة في البحر دي بقى خشبة السفينة بقى اللي قد كده بتبقى على الموج عاملة زي الريش فتصور خشبة زي دي قد كده البحر يبلعها الراجل التاني واقف إنا لله وإنا إليه راجعون عليه العوض حسبي الله ونعم الوكيل كل الفلوس وهرب بتاع الكلام ده الشيطان شغال معاه في ال... وبعدين فجأة لقى كده خشباية واقفة عمالة تتأرجح الماء لا بتروح يمين ولا شمال واقفة في مكانها وتطلع وتنزل مع الماء فلما يأس قال يعني لا فلوس ولا دفع أخدها أخد الخشباية دي أتدفى بيها أنا وعيالي في البرد القارس ده خد الخشبة وتناولها ولما وصل للبيت بقى كاسف البال حزينا هات يا ابن الشاكوش والأدوم ضرب الايه الخشبايه قامت نازله الايه السره فتح السره لقى الايه الكتاب من صاحبه انا ما عجزت ان اجد مركبا ومش عارف ايه الكلام ده وهذا ايه وهذا مالك كل ده والراجل برضه المدين يلتمس مركبا لان ما ينفعش ان احنا نسدد الديون بكده تقول له انا الفلوس بتاعتك بعتها لك مع الحمامه ما عدتش الحمام عليك ولا مش عارف ايه الكلام ده ها لا زي ما انت خدت يدا بيد ترد يدا بيد مش حاجه اسمها ايه بعتها لك مش عارف مع مين ولا مع الريح ولا لا ده ده لجأ الى يعني حاله ايمانيه اعترته وأراد ألا يساء الظن به أخبث الناس من جعل الله عز وجل تكئة يتأكل بها وهو كاذب أخبث الناس يدي الأيمان الغلاظ عشان يأكله ويجعل الله جنة أو يجعل يمينه جنة لا شوف عيسى عليه السلام والحديث في صحيح مسلم في من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق الحديث بيقول ايه رأى بعينيه يعني فقال له أتسرق قال والله ما سرقت فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري حتى لا يحنث في هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض ما يبقاش هين عليك لدرجة انك انت تاكل مال خايب ملوش قيمة وتجعل يمين الله جنة قال آمنت بالله وكذبت بصري رجل كل اللي يهمه في الموضوع ألا يظن صاحبه أنه جعل الله جنة بينه وبين حتى يأكل ماله فلجأ إلى هذه المسائل الإيمانية فالحقوق ما ينفعش ترجع بالنظام ده فيبقى إذن هو مطالب بإيه بسداد المال أخذ ألف دينار أخرى معاه ألف دينار أخرى واقف على الشط يستنى إيه المركب الدنيا هدأت والأمواج هدأت وبدأت حركة الملاحة تمشي كده ركب سفينة وقام رايح لصاحبه وقال هذا مالك جزاك الله خيرا والله ما منعني أن آتيك في الموعد إلا أن هذا أول مركب أجده وهو صادق ما فيش مركب قبل كده فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب برضه ما رضاش يقول إنه رمى ليه لحتة ورع دي طالما ما اتكشفتش سيبها متغطية ليه لأن ممكن العمل يحبط تحب بقى أن الناس يعرفوا بتاع خليه طالما مفيش حد يعرف خليه قال أقول لك هذا أول مركب فقال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك شوف ال... في صحيح ابن حبان من طريق آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث يقول أبو هريرة فلقد رأيتنا نتمارى نتجادل يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم وتتعالى أصواتنا أيهما آمن من صاحبه الذي ألقى بالخشبة في البحر متوكلا توكلا صحيحا على الله عز وجل أو مفوضا أم الذي لم يجحد المال ما كان ممكن يقول ما خدش حاجة هات اتأخرت عليا كان زماني قلبت المال دورة ولا دورتين وبتاع وجبت لي هامش ربح ولا مش عارف ايه وبعدين قال له أدى عنك وكيلك ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك أه الحش اللي أنا عايز أعملها على الحديث ده بمناسبة أن أنا قلت أن البخاري وضعه في أول كتاب الكفالة كتير من الناس بيحبوا يكفلوا يتامى ليه؟ لأن ثبوت الحديث الأجر الصحيح كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر يتيمي كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى السبابة اللي إيه؟ اللي هي دي اسمها السبابة ليه؟ لأن الناس في الجاهلية العرف الجاهلي كان إذا أراد أحدهما أن يسب الآخر أشار إليه بالإيه؟ بدي السبابة بعض العلماء المسلمين قال لك نسميها السباحة السباحة بدل السبابة عشان في التسبيح والكلام ده بتحركها وكده لكن السبابة هي التي إيه؟ كان الرجل يشير بها إلى الرجل إذا أراد أن يسبه فقيل لا السبابة الأدي هذا السبابة والوسطى أنا وكافي اليتيم كهاتين الكفالة بقى إنك أنت تدفع مبلغ لا مش دي الكفالة اللي أنا عايز أصححه أن من أراد أن يكفل يتيما فلا بد أن يكون عوضا عن والده الذي مات قصة مش قصة فلوس قصة قصة رعاية نفسية بس دي هتعمل لنا مشكلة انك انت عشان تقوم بالدور ده لابد ان تتزوج ام اليتيم اظن مشكله ها كده هيتقفل باب الكفاله لا انا عايز اقول لا يعني المال مش هو الكفاله الكامله اللي ممكن تصل بها الى هذا الاجر العظيم يبقى كتفك في كتف النبي دي حاجه بسيطه هترمي قرشين ويبقى تصل لهذا الأجر الكبير لا بس أنا مش كده آه الأموال جزء من الكفالة جزء من الكفالة بس مش هي الكفالة التي تعطيك هذا الأجر تبقى كده ما تجيش ما تجيش بمبلغ لكن اليتيم أنت لما بتكون تتزوج أم اليتيم آه، بتقدر ترعى الولد خلاص بيبقى زي ابنك بالضبط تقدر ترعاه نفسيا وماليا وتراقبه وتربيه شيئا فشيئا فشيئا تكبره على الاخلاق والدين والى اخره كم يبقى دي الايه؟ يبقى هي دي الكفاله ها؟ ولذلك كفل الله عز وجل او تكفل الله عز وجل الخشبه تكفل بالخشبه فحفظها ده البخاري عمل الكفاله عشان كده عمل الكفاله فانا عايز اقول نرجع بقى للكلام الأول ونقول إن ال ال أي أن, أن أي إنسان عنده نوع عنده نوع من الاضطراب النفسي حله أن يثق بربه ده حله ما تقوليش ده كلام آه كلام لكنه حق أنت مش قادر تعمله طوع نفسك تعمله زي ما بتحرم نفسك إذا كنت مريضا من ألذ الأكلات لأجل أن تبرأ لابد أن تحقق التوكل تحقيقا صحيحا طب النفس كله مختصر في هذه الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا لن أضيع وهو كفيلي لن افتقر وهو كفيلي يعني انت بتقرا الايه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده الايه دي انت بتقراها كده لكن انت عارف تحتها معنى كبير وانا هذكر لك ايه كمان لأن لو ذكرت الآية الثانية جايز تعرف تربط بينهم على طول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حيثما وجدت صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة منين ما تلاقي صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة طب العقوبة اللي, اللي العبد ارتكبها في الآية دي إيه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مش عارف الهدود بيسبح ازاي ولا مش عارف بيسبح ازاي والكلام طب إنه كان حليما على إيه من ممر على أننا لا نفقه التسبيح على أننا لم نسبح طب مغبة ترك التسبيح إيه السنة بتنفع هنا بقى عشان كده بقول لك الذي ال- ال- ال- ينظر في كتاب الله عز وجل إذا كان عالما بالسنة تفسيره يصدع القلب على طول ما بيبقاش مجرد كلام أبدا السنة دي روح بيان القرآن واحنا بنتكلم بقى على القرآن لأن هو القرآن اللي القائد اللي على إيه؟ اللي على رأس الصراط وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح ما كانش كفاية وتوكل على الحي وسبح ما هو الله عز وجل لا يموت إنما يموت من خلقهم الإنس والجن يموتون أما الله عز وجل فحي لا يموت قال لك الحي صفة الحي صفة مشتركة بين العبد وربه كل بحسبه فالله عز وجل حي وحياته كذاته خلاص وأنت حي يبقى الله حي وأنت حي والله لا يموت وأنت تموت فيبقى لا يموت دي فيها نوع من تطمين العبد أنه طالما أنه حي فهو مكفول لو تصورنا مثلا ولله المثل الأعلى في واحد من الناس من أكرم الناس لا تقول لي معن بن زائدة ولا هنطلع لفوق ما تقولش بقى لا جعفر بن أبي طالب ولا لا ما واحد ما جابتوش ولاد منين ما تروح قبل ما تاخد نفسك وتقول له أنا عايز كذا يقوم مالي جيبك فلوس ما ذهبت إليه قط إلا وأغناك أكبر مصيبة تصيبك أن يموت هتروح لمين ما هو ده اللي بقى اللي كفيك وده اللي رافع عنك والكلام ده فأنت تدعو له بطول العمر من قلبك ليه لأن هو كافيك طيب إذا كنت أنت وصلت مع عبد إلى هذا فالله عز وجل حي لا يموت الآن من إيه إيه اللي مقلقك يعني طيب أنت عايز تستجلب الرزق قال لك وسبح بحمده ايه الدلالة في كده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أيضا وحديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم آه لما حضرت نوحا الوفاة دعا ابنه أو ابنيه روايتان يعني فقال إني قاص أو قاصر عليكما الوصية أو عليك الوصية يعني منين ما يكون هما الاثنين يبقى تثني أو واحد يبقى تفرد يعني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين آمركما بلا إله إلا الله أنا عايز أجيب محل الشاهد عشان ما أطولش في الكلام وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق يبقى إذا إنه كان حليما غفورا يبقى أنا وأنت ما نستاهلش الأكل لأن الجماد يسبح وإحنا لا نسبح إنه كان حليما على, على إيه بقى أنه يرزقك بغير استحقاق منك ليه لأنه ترك التسبيح عشان كده ذكر الله عز وجل التسبيح بعد الايه وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبح ليه لانها سبحان الله والحمد صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق يبقى الانسان اذا يعني حقق بقى التوكل تحقيقا صحيحا وهذا طبعا لا يتأتى ابدا بالكلام فقط انما بالممارسة انت ما, مر ما مرش في حياتك كده مواقف اتزنقت فيها وكنت هتضيع ثم أنجاك الله اذكر الكلام ده مر بي الموقف الفلاني والموقف الفلاني وعافاني الله عز وجل دعوت الله فنجاني فلماذا لا ينجيك أنجاك ينجيك يبقى نرجع ونقول بقى الأمراض النفسية كلها سببها اضطراب القلب فإذا ابتعد القلب عن الله عز وجل ولم يكن ذاكرا له بدأ يدب الخلل إليه عشان كده قلنا الأذكار الموظفة كلها إنما هي حياة القلب فكل واحد منكم بقى يجيب الأذكار الصحيحة ويحفظها زي القرآن ويبتدي يلهج بها يلهج على طول منين ما يخرج من البيت يدخل البيت يشوف الرعد يشوف البرق يشوف مبتلى يشوف يبص في المرايا يشوف الريح بتاع الكلام ده على طول كل يعني حاجة في الكون لها ذكر يبقى أنت إيه لا تزال ذاكرا كما قال هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني بوصية قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى فإذا كان الذكر هو عافية القلب وذكرنا أن هذا القلب له أعداء كثر كل الأعداء يتقاتلون على لأجل هذا القلب يبقى بقاء قلبك سليما هو دلالة على وصولك إلى نهاية الشوط سالما الصراط المستقيم الذي ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه الإسلام آخره الجنة والله يدعو إلى دار السلام كما ورد في بعض طرق الحديث يبقى آخره الجنة انت ماشي بقى حياتك بت- بتدب بالاخطار طيب وانت ماشي في في في ما بين السورين دول هناك افكار متعدده الافكار دي بحجم 73 فرقه التي وردت في حديث النبي عليه الصلاه والسلام افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم انا واصحابي انا عايز اسالك سؤالا واجب بينك وبين نفسك بصدق تعرف تفرق ما بين اي فرقه والتانيه اكثر الناس لا يعرفون طب تعرف ما عليه اليوم أنا وأصحابي في باب الاعتقاد في باب السلوك في باب الفقه أكثر الناس لا يعرفون وتبغي النجاة إزاي أنا أمثل لك بقى المحنة دي شكلها إيه كل فرقة باب فأنت قدامك 73 بابا وعلى كل باب رجل يدعو إليه والناس ماشية بقى عمال كل وده باب آخرته يا جنة يا نار مش لعب يعني يعني حاجة مش بسيطة يعني فأنت بقى ماشي تدور على البواب على الباب اللي تدخل منه ده باب واقف عليه واحد لسانه بليغ حججه مرتبة وانت فاضي اللي هيدخل ودنك هو ده اللي هتدخل بابه قد يكون على باب هؤلاء المبطلين أناس أوتوا من قوة الحجة ونصاعة البيان ما يخت ما يخلب قلبك ايش ضمنك بقى يعني في واحد بلغ من بلاغته وكان ألثغ يقول عر عر عر يه وهذا معدود من العيب عند العرب أن يكون المرء ألفا فكان بيتكلم يفضل يتكلم بالساعة كده ورا بعضه ورا بعضه ما يجيبش كلمة فيها حرف ر أبدا وما يقعدش يفكر ولا ي... كده واحد مل- مرة قال له إيه قال له قول كده أمر الأمير بحفر بئر يعني حاطط في كل كلمة مصيب مطاب أمر الأمير بحفر بئر قال أوعز القائد أن يقلب قليب على طول يعني هو بقول له ال- فلما يكون واحد لما يكون بيتكلم ما يجيبش حرف ر وكده لسانه هادر ده شوف بقى ده بقى لما يقعد يتكلم ولا فأنت دلوقتي أنت كرجل طالب للهدى في محنة كبيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما في حديث أبي هريرة عند النسائي وأبي داود وغيرهما إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم والوالد من أ- أشفق الناس على ولده ما سابلكش علامة الباب الوحيد مبهمة بل بينها لك علشان وانت بتلف على ابواب ما تدخلش غلط وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار فالمفروض تخاف إلا واحدة ما سكتش النبي عليه الصلاة والسلام عشان انت تجتهد بقى و- وتقعد تدور والكلام ده لا ما هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي هل اعتقادك الآن كما كان عليه الصحابة لا ده 73 فرقة ضربت بأطنابها في ديار المسلمين أقربها مثلا لما تسأل أي واحد من العام أين الله يقول لك في كل مكان غلط الله عز وجل ليس في كل مكان إنما الله في السماء وعلمه في كل مكان هذه الإجابة الصحيحة العلماء قالوا لو كان في كل مكان وتعالى الله عن ذلك لكان موجودا في الحشوش وموجود في المستنقعات ما هو في كل مكان كل دي من صيغ العموم وكان موجودا في بطن السبع وفي مش عارف ايه وفي ايه عملوا شوية الزامات كده ل- لكلمة في كل مكان لا الله عز وجل في السماء وحديث معاذ بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما صك الجارية وضربها لما أتى الذئب فأه- فعدى على الغنم وأخذ غنماية فصكها ضربها على وشها طبعا الضرب على الوش حرام الضرب على الوجه حرام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قاتل أحدكم فلا يضرب, فلا يضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يبقى الضرب الوجه حرام فلما ضربها معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى, أتى الذئب فعدا على غنم وأخذ غنمة وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون فسككتها فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وعظم أن يضرب الوجه فعلى طول بادر معاوية بن الحكم السلمي قال يا رسول الله أفلا أعتقها كفارة هذا ال- ها- يعني الضربة دي أفلا أعتقها قال ائتني بها فجاءت الجارية فقال لها يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة لا جم بقى جماعة بقى من أهل البدع وقال لك لا يجوز أن يقال أين الله السؤال غلط لأن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان وهو أوسع من السماوات وأعظم من العرش وبتاع الكلام ده قعدوا يشقشقوا في المسألة حتى أن بعض هؤلاء كان في حضرة أحد آه، الأمراء الس- السنة فسألهم أين الله فواحد قال له لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا وراء ولا أمام ولا داخل العالم ولا خارجه فالأمير بس بس بس بالسليقة كده قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم أمال فين لا الله في السماء بنص القرآن أأمنتم من في السماء يجي المبتدع يقول لك من في السماء الملائكة ويجوا على حديث معاذ بن الحكم السلمي يقول لك لا الجارية كانت جارية خرساء وال- والطريق الذي ورد فيه ان الجارية خرساء طريق منكر لا يصح وأصح طرق الحديث ما رواه مسلم في صحيحه بالسند ال- الصحيح المتصل فأنا عايز أقول لها دي حاجة تتعلق برب العالمين تبارك وتعالى أين الله يقول لك في كل مكان لا مش في كل مكان غلط القصة دي أتتنا من عند النصارى أنا وأنا طالب في الكلية في قسم اللغة الإسبانية قرأت كتابا في اللاهوت كان ألفه آه، قس إسباني وأنا كنت عمال أقرأ بقى يعني من باب إيه اللغة وإن أنا أعرف أترجم وحاجات زي كده فوقفت على هذه الحكاية التي ضربها آه، قسيس مثلا للطلبة في الكنيسة وهو بيعلمهم أين الله فأتى بماء وسكر قال لهم ايه ده يا اولاد قالوا هذا سكر وايه ده قالوا هذا ماء قام مدوب الايه السكر في الميه قال لهم اين السكر قالوا في كل الماء قال كذلك الله ها كذلك الله لا ال- دي دي, دي جايه دي, دي مساله حلول بقى وان الله يحل والكلام ده لا فانا عايز اقول ما كان عليه السلف الاول في باب الاعتقاد وده طبعا اهم الابواب جميعا لانه يتعلق بالله تبارك وتعالى والنبوات ويتعلق بالفقه يتعلق بالسلوك ما عليه اليوم انا واصحابي اذا كل واحد منا في محنه حقيقيه إذا لم يعلم علامة الباب الوحيد فليكن هذا شاغلك الشاغل قبل أن تبحث عن المعاش قبل أن تبحث عن آه، أي آه، يعني آه، عن أي شيء تحتاجه في حياتك ابحث عن الطريق الذي يوصلك إلى الجنة الطريق من هنا هذا إما أن تستدل عليه بأن أن تكون طالب علم أو أن تسأل أحد من أهل العلم وإهمال الناس للتعلم أو إهمالهم لمصاحبة أهل العلم هو أحد أسباب هذه الكارثة الرئيسة حتى على مستوى ال- ال- الحياة نفسها التجار مثلا الذين لهم تجارات وشغالين في الاستيراد والتصدير والكلام ده بيبقى التاجر له محاسب ومستشار قانوني وليس له مفتي برغم ان المحاسب بياخد فلوس مستشار قانوني بياخد فلوس المفتي شغال ببلاش مجانا يعمل مجانا ومع ذلك التاجر بيتاجر وهو جاهل بفقه البيوع عادي خالص ونحن أمة مستهلكة يعني أعداؤنا هم الذين ينتجون إحنا بنشتري ونبيع الصناعات في بلاد المسلمين قليلة إذا قيست بالصناعات في بلاد أعدائنا أو في بلاد الكافرين الكافر ده لما بي, بي او ال- هذا الرجل لما بيصنع حاجه انت بتروح تشتريها بيحط بقى يضع شروطا للبيع قد يكون شرط من هذه الشروط محرم محرم في ديننا وهو ما يهموش ما مش حاكمه حاجه اللي حاكمه هامش الربح يكسب يامن المكاسب بتاعته فما يهموش يحط شرط يحط اتنين يحط ثلاثة في مخالفة أنت كمسلم لا يجوز لك أن تخالف دينك إن الذي يخالف دينه ليجمع المال كالذي يمسح خده بنعله إن هذا المال أنت ستتركه لمن خلفك ولن يترحم عليك وهيضيع المال كله ويصرف المال كله وانت مع السلامة فيبقى لما يكون أنا رجل مسلم ومعنى مسلم أي مستسلم لي سيد آمر ما بشتغلش من دماغي لما أعقد صفقة من الصفقات أتصل بالمفتي مش المقصود المفتي الرسمي يعني المفتي أي عالم يعني ممن يفتيني يا فلان أنا أريد أن أشتري البضاعة الفلانية وقد اشترطوا علي الشروط الآتية واحد اثنين ثلاثة أربعة هل ترى في هذه الشروط أية مخالفة شرعية قال لك لا ما فيش مخالفات الله يربحك حتى لو كان المفتي مخطئا أنت ما عليكش أي حاجة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال لك دي في مخالفة في الحتة الفلانية والحتة الفلانية ممكن تسأله طب هل لو أنا عملت كذا مكان ديت يجوز ما ممكن يكون عندك أكثر من حل للقصة دي يقول لك يجوز لا يجوز ويبقى آه، م- يبقى مكان المفتي قبل مكان المحاسب القانوني الم- الم- المحاسب والمستشار القانوني ده يكون رقم واحد ما انتش قادر توصل له بالتليفون روح له البيت دي مسألة ما فيهاش فيها فصال لأن ده حلال وحرام هل التجار الآن عندهم مفتي؟ أنا بما أعرفه من واقع التجار مش عايز أقول لك 99% ما, ما ما يعرفوش حاجة عن المفتي ما بيسألوش أصلا مفتي ولا مش مفتي القصة دي مش في دماغهم أبدا اللي في دماغه تاجر ويربح ويعمل ويخلي ويسوي خلص على كده لا هذا ينافي العبودية هذا ينافي العبودية يبقى الإنسان لما بقى إذا أراد أن ينجو يبقى عليه أن ينظر إلى ما كان عليه السلف الأول وكل ما تطلع لفوق كل ما تلاقي الدنيا سهلة ها تعرف أنا همثل لك دلوقتي الفرق بين من يصعد إلى فوق ومن ينزل إلى تحت فيما يتعلق بطلب الهدى الإسلام كنص والمسلمون كفاعلين العلاقة بينهما هكذا زي الهرم رأس الهرم أهو أنت بتحط نقطة فوق وتسحب ضلعين بقى كده النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها أبعاد ولو في أبعاد هتلاقي إيه أبعاد يعني قليلة جدا لا تكاد تذكر فيبقى إذا النقطة دي هي المصباح كل ما تنزل لتحت تزداد المسافة بين الضلعين بعدا بين النص وبين تطبيق المسلمين لهذا النص كل ما تنزل تبعد طب انت كل ما تبعد عن المصباح الإضاءة بتقل يبقى الحل ايه تقترب من المصباح تعمل ايه تطلع لفوق تنزلش لتحت كل ما تطلع لفوق ستصيب خير القرون قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كثير من الناس يروي هذا الحديث بهذا اللفظ يقول خير القرون قرني لا غلط لفظة القرون لا تصح من جهة الرواية لا تصح من جهة الرواية فأنت إذا أردت أن تروي الحديث كما هو يبقى خير الناس وليس إيه وليس خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل ما تطلع لفوق تجد الصحابة لم يختلفوا في باب الاعتقاد واختلفوا في الأحكام الفقهية ليه لأن الاعتقاد لا يعني يحتمل اختلافا ما تلاقيش الصحابة اختلفوا في مسألة عقدية خالص لكن اختلفوا في مسائل الفقه الحلال والحرام بالعشرات وتشوف بقى الخلاف الذي كان بينهم كيف كانوا يختلفون يذبحوا بعض ولا يشنعوا على بعض ويفتروا على بعض وإذا شافوا جاي من سكة يقوم واخد طريق تاني ومش عارف ايه وكل ما يذكروا الخبيث المبتدع ال ال ال زي ما احنا بنشوف في الزخم الموجود النهارده لا علم ولا أدب يطجنوا كلهم في بعض وبعدين ايه يعني لما يتكلم في أخيه أو لو في مسألة فرعية اختلفنا في مسألة فرعية أي مسألة في الحلال والحرام ما ما يكلموش يقول لك ده هذا ده خبيث هذا مبتدع ده كذا ده صفته ده نعته ده الكلام ده لا الصحابة ما كانوش كده الصحابة لم يكونوا كذلك يعني خذ مثلا شريحة من الخلاف في السنن سنن الترمذي وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث يوما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار كان من نواقض الوضوء قديما أن الذي يأكل أكلا مسته النار أو يشرب شرابا مسته النار أن يجدد الوضوء ليه لأن كان الأكل من الطبيخ أو الأكل من تشرب شاي تشرب حاجة ده من نواقض الوضوء زمان يعني وبعدين نسخ هذا الحكم بعد ذلك نسخ هذا الحكم فأبو هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث اعترض عليه ابن عباس فقال له يا أبا هريرة كيف أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا يعني أنا عايز أكل لحمة أكلها نية وأنا لازم أكلها مطبوخة يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم يعني إحنا في الشتاء والجو بارد بتسخن مية عشان تتوضأ إيه بالمية يعني إذا أنت بتسخن المية اللي مستها النار يعني وضوءك منتقد وأنت تتوضأ فبيقول له يعني افلا اتوضا من الحميم يعني ما ينفعش اتوضا ميه سخنه عمل ايه ابو هريره قبض حصى حتى ملا يده بها وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار يا ابن اخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال طيب وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم دعي فصلى ولم يتوضأ لو كان ابن عباس قال الكلام ده لأبي هريرة كان أبو هريرة اعترض عليه طب لماذا قال له أبو هريرة أبو هريرة هذا لأن ابن عباس رد النص بجدل عقلي ما هو كي أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا أفلا نتوضأ من الحميم ده كله أمثال يضرب له المثل طب أنا معايا نص معايا رواية وسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فما ينفعش تلغي النص بأي جدل عقلي حتى لو كان معقولا بالنسبة لك فإن النصوص الشرعية قد يكون بعضها لا معقول المعنى لا معقول المعنى تقوم أنت تتلقاه وأنت ساكت الصحابة كانوا بيعملوا كده يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال إيه كلام مش اللي أنت عارفينه إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت يعني عمر لا يرى علة لتقبيل الحجر لا سيما نقبل الحجر في قوم كانوا يعبدون الحجر فكان المناسب سدا للذريعة من بس الحجر ها لا نقبله ولا نلثمه علشان ما يجيش واحد يقول لك دي قريب عهد من الشرك وكانوا بيلثموا الأحجار ومش عارف ايه كان المناسب فلم يرى فلم يجد عمر علة للفعل إلا الاتباع سمع الكلام حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبعدين جاءه جبريل عليه السلام قال له إن في نعلك قذرا وهو بيصلي خلع النعل حطه على جنب الصحابة كلهم قاموا خلعين نعلهم وحاطينها على إيه على جنب فلما قضيت الصلاة قال ما حملكم على أن خلعتم نعالكم قال يا رسول الله وجدناك خلعت فخلعنا ده الكلام ده ايه قبل ما يقول لهم لماذا خلع لماذا خلع نعله ما هو اصل لماذا خلع نعله هي دي معقول المعنى اي له عله لكن قبل ما يعرفوا اي عله شافوه خلع النعل ابو خلع النعل ما هو ده قانون الحب قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون بدون ما يعرف انها معقول المعنى ولا مش معقول خلع النعل وحطها على ايه وحطها على جنب فقد يكون الحكم لا معقول المعنى بمعنى لم تظهر لي الحكمة من تشريعه أنا مش هوقف التنفيذ الحكم لحد ما نفهم بقى يفهم يا لا لا ده بقى خرق لقانون الاتباع ففي أحكام تعلل وفي أحكام لا تعلل وفي أحكام قد تعلل بأكثر من علة يعني أنت ما تعرفش تحط إيدك على العلة المناسبة أو على العلة القوية زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية طبعا اللي هم ايه لم يطعما الا اللبن لكن لو اكلوا اكل ثاني غير اللبن يغسل من الجميع يبقى الولد اللي لسه بيرضع اللي غذاؤه اللبن فقط والبنت اللي لسه بترضع اللي الجارية اللي هو غذاؤها اللبن فقط لو ان الولد تبول على ثيابك قال لك ينضح زي ما تكون بتبخ عليه كده بس حاجه بسيطه يعني انما البنت لازم تغسل الهدوء طب لماذا والبول واحد ليه لماذا التفريق واحد قال لك هو كده اسمع الكلام وانت ساكت واحد تاني قال لك ده معقول المعنى هذا معقول المعنى منهم الامام الشافعي مثلا على ما رواه ابن ماجه في سننه بعد الحديث ده ان في بعض اصحاب الشافعي سال الشافعي عن العله في التفريق قام الشافعي قال له كلمه كلمه ونص كده هو ما فهمهاش بيقول له ايه بيقول له خلق الله خلق الله ادم من تراب وخلق حواء من ادم قال له مش فاهم فأعاد عليه الكلام قال له فهمت قال زادك الله فهما طب انتوا فهمتوا؟ طيب زادكم الله فهم بص بقى بيقول لك البول ده عبارة عن الغسيل بتاع الجسم ده المية اللي بتغسل الجسم فصار البول فرعا على الجسم اللي هو الأصل فآدم لما خلق من تراب غير حواء التي خلقت من آدم إزاي قال لك لو أنت مثلا عملت معجنة الجماعة اللي في الأرياف والكلام ده لما كانوا يضربوا بقى الطوب الني والبتاع والكلام ده يسيب المعجنة لما تخمر وريحتها تتغير ويجيب التبن ويحطه على الطين ويقعد يقلب فيه يوم ويومين ويسيب المعجنة لحد ما يطيب المسألة دي وبعدين يعملوه طوب وانت معدي جنب المعجنة وهي معفنة كده ريحتها مطاقة ولا لا ايوه مطاقة عديت جنب حمار ميت تسد مناخيرك ولا لا قال لك الطين لما يعفن مقبول الريحة لكن اللحم لما يعفن ما يتقبلش قال لك فبول الأنثى أخبث من بول الذكر عشان ده اللي يقصده الشافعي قال له آدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم تمام ده تعليل آه بعض العلماء زي ابن القيم وغيره أظهر علة أخرى والعلة دي يمكن آه علة برضو مناسبة والحكم قد يعلل بأكثر من علتين يعني أكثر من علة أقصد يعني قال لك العرب قوم يحبون الذكران ولا زال الولد هو العضد والسند واللي بيشيل اسمك وفتحين المضايف وكيادين العدا الكلام اللي بيقولوه في الارياف ها ما بقول لك ال ال ال ال ال ال الصبيان او الذكور فتحين المضايف كيادين العدا ها مش النساء فطول ما البيت فيه رجاله مفتوح والكلام ده هو طول ما البيت فيه حريم ما بتعرفش تدخله لو دخلت وقربت منه يبقى فيه ريبه وبتاع والكلام ده فبيحبوا الذكور وانتوا عارفين قصه بقى ايه وقد الاناث والحدوته دي فبقول لك من فرحتهم بالولد كل ده يشيل وده يشيل وشقطوا لبعض ومش عارفين فلو بال عليهم جميعا فالزمناهم بالغسل لشققنا عليهم والشريعه انما جاءت بالايه بالتيسير انما البت كوب محطوطه كده اهو لا حد بيشيلها ولا حد بيبص عليها انا ما طبعا انا بوصف حال ها عشان بس مش حد يزعل ويقول آه، انا جاي على النساء ولا بتاع لا بالعكس البنات حبيبات و... واسهل في التربيه واحن من الولاد ومعروف الب... لكن مقصود ايه العرب كانوا كده يقول لك بنت محطوطه كده لا حد بيبص لها ولا بتاع بنت وفي الاخر بربيها وياخدها غيري تروح لا بنتفع بيها حتى اولادها لا ينسبون الي كمان يعني فص ملح وداب يعني آه، مكتوب بالكربون لكن الولد لا فقال لك يبقى اذا مناسب برضه وضع الحرج عن الناس بان هو ايه يسهل على الناس فيما يتعلق ببول الذكر اللي هم ايه دايما يشيلوه يشيلوه يشيلوه الكلام ده ايه في ال- الأول- الاولاد الصغيرين اللي هم ايه قوام حياتهم اللبن انما لو كلب اديته بسكويت ومش عارف ايه والكلام ده خلاص يبقى ايه الكل يوصل فالقصد الحكم قد يعلل وقد لا يعلل فعندنا الأحكام الشرعية إما أن تكون معقولة المعنى أي الحكمة من تشريعها ظهرت والسبب بان والكلام ده وإما أن يكون آه، على سبيل الابتلاء هو كده وخلاص اسمع الكلام ونفذ ما تقولش ليه وانا هعطل التنفيذ لحد ما افهم ولازم افهم ومش عارف ايه الكلام ده ممكن ما تفهمش ممكن الحكم ما يكونلوش آه، عله ها فاذا لم يكن اذا كان الحكم تعبديا محضا فالعله لا تنتقل الى الفرع لان العله مقصوره على الاصل واحنا ما نعرفش نعدي ما نعرفش نعدي الحكم من الاصل للفرع الا لو كانت العله تسمح بالانتقال الوصف اللي موجود في الاصل ممكن يكون موجود في الفرع عشان اعدي العله من الاصل للفرع المهم فانا ف- فاحنا بنقول بقى ايه يبقى ال- ال- الانسان زي زي ما بنقول الاحكام الشرعيه قد تكون هكذا وقد تكون هكذا ابو هريره انكر على ابن عباس انه يرد النص بجدل عقلي وعشان كده قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال بس قال الكلام ده بعد ما عمل إيه ملأ يد كفه بالحصى وقال أشهد على يد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار إذا ثبت الخبر لا يجوز لك خلافه إلا بخبر آخر يكون بقى يا ناسخ يا منسوخ يا مطلق يا مق- مقيد آه، مجمل خاص وعام مجمل مبين يكون على حسب القواعد فنرجع ونقول الصحابة الذي ينظر في حياة الصحابة يرى أن اختلافهم كان مؤدبا وبرضه ده لم يمنع لم يمنع أن هم يكونوا إخوة متحابين ال- هذا النفس الذكي أدب الخلاف يعني آه، آه، كان يتوارثه التابعون عن الصحابة وتابع التابعين عن التابعين وبتاع والكلام ده لحد ما وصل للعلماء الكبار يعني شوف الأوزاعي إمام أهل الشام الذين الذي قال فيه مالك لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي اختلف هو وسفيان الثوري في مسألة عند الكعبة آه سفيان بيقول بقول والأوزاعي قال بقول إيه المهم يتناقشوا لحد ما أصواتهم إيه ارتفعت فقام الأوزاعي قال إيه قم بنا نلتعن عند المقام يلعن بعضنا بعضا عند المقام يعني أن تحيق اللعنة بالإيه بال, بال بالمخطئ مثلا أو كده فتبسم سفيان فتبسم سفيان آه وقال الأمر أهون من ذلك يقول الراوي ثم رأيت سفيان يأخذ لجام بغلة الأوزاعي وهو يقول أوسعوا لبغلة الشيخ يسله من الزحام لسه بيقول له نلتعن والكلام ده وماسك لجام البغلة وسفيان الثوري ده حدوته كبيرة قوي قوي عشان هو اللي يمسك لجام بغلة الأوزاعي قصة تانية خالص ويقول أوسعوا لبغلة الشيخ ولما مات الأوزاعي قال رجل سفيان الثوري إني رأيت وردة قلعت من أرض الشام فقال إن صح إن صح ما تقول فقد مات الأوزاعي فجاء نعي الأوزاعي في آخر النهار والإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهوي ده أحد أئمة الحديث الكبار يعني أبو حاتم الرازي يقول والعجب العجب منه أنه لم يخطئ قط في رواية من الروايات إسحاق بن راهوي ده كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل كانوا أصحاب وكان جاي من خراسان إلى بغداد يقول أحمد ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق في الفقه لأن إسحاق بن راهويه كان له مذهب فقهي زي أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبو حنيفة وكده قال ما عبر إلينا أحد للجسر مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون ما الأفهام مش هتكون كلها على واقع واحد دلالة النص قد تكون خفية يوفق واحد يجيبها من تحت وواحد تاني يقول مش لاقي له دلالة مسألة الفهم دي الفهم ده يتفاضل فيه الناس حتى يكون الرجل فاضلا وقد تغيب عنه مسألة أو أو مثلا لا يستطيع أن يفهم واقع مسألة ما هنروح بعيد ليه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وعلشان ما فيش حد يتصور إن عدم الفهم في مسألة جزئية يقدح في صاحبه قال وكلا آتينا حكما وعلم فمسألة الأفهام دي آه ما أنت ممكن تغيب عنك مسألة وتغيب عن أخيك مسألة خلاص هذا هذا نوع تفضل من من من رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى شوف حتى الخلاف كان شكله ايه اخذوا النفس الذكي ده من الصحابه عشان كده بقول لك اطلع لفوق تستريح تنزل لتحت هتتعب قلبك هتشوف بقى صراع الاقران وكلام الاقران ومش عارف ايه والجرح والتجريح ما هو ما عادش تعديل دلوقتي مش معاش الا الجرح والتعديل لا بقى الجرح والتجريح دلوقتي وخلاص اذا كان لك حسنات يدفنها كلها على بعضها في كلمه واذا كان لك فسفوسه غلط يطلعها ويعملها زي القبه كده لا ما كانوش كده هؤلاء لم يتأدبوا ما وصوش في في في في القرن الأول ولا في القرون التي جاءت بعد ذلك وقد نسجت على منوال القرن الأول في ترجمة الشافعي من سير أعلام النبلاء يقول يونس ابن عبد الأعلى يونس ده طبعا إمام كبير يعني يقول يونس ابن عبد الأعلى وهو أحد تلاميذ الشافعي قال اختلفت أنا والشافعي في مسألة فجاءني فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة اختلفنا في كل حاجة ما ينفعش نبقى إخوات وطبعا المقصود بها مسائل الفروع ها مش مسائل الأصول الأصول لا تحتمل الأصول لا تحتمل إنما الفروع اللي ممكن يبقى فيها قول واثنين وفهم والكلام ده ده اللي الشافعي يقصده ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة أي أيوة وإن اختلفنا في كل مسألة هتبقى الأخوة اللي ممكن تلمني بيك تجمعني بك إلا الأخوة فأنا عايز أقول آدي الهرم أهو إذا أردت السلامة اصعد إلى فوق ما تنزلش تحت اصعد إلى فوق دي هي ترجمة قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي آه. يبقى أنت بقى تهتم بدراسة حياة الصحابة فقه الصحابة آه، فقه التابعين شوفوا ول- ولذلك الأئمة ال- حتى الفقهاء آه، الذين أحيوا فقه السلف زي ابن تيمية رحمة الله عليه لما يتكلم في مسألة يقول لك وهذا قول علي وعمر وعثمان وابن عمر ومش عارف إيه، وهو قول تابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومش عارف سعيد بن مسيب وبه يقول لا أحمد ومش عارف إيه إحدى الروايتين ابن تيمية بيجيبها من فوق احنا بقى لما بنيجي ندرس فقه والكلام ده هو لما بترفع سقفك قوي قوي قوي وتقول انا خلاص طرت توصل لابن تيميه تقول ده قول قول ابن تيميه وابن القيم ومش عارف ايه قل من يقول هذا قول سعيد ومش عارف مين وبتاع ما بيقولش الكلام ده الا واحد درس فقه السلف من الكتب من الكتب التي تعنى بذلك يعني الكتب التي تعنى بذلك اللي عايز يتفقه صح يعني عليه بخمسه كتب اللي عايز يبقى فقيه الزمان مفيش حد يطلع فوق خالص لو درس الكتب الخمسة دي فهو الفقيه حقا كتاب الأوسط لابن المنذر كتاب السنن الكبير للبيهقي كتاب المحلى لابن حزم كتاب التمهيد لابن عبد البر كتاب المغني لابن قدام خلاص لا هو هي شوف الكتب دي الكتب دي نص الذهبي نص الذهبي على أربعة منها وأنا زودت واحد الذهبي قال من من علم ما في هذه الكتب فهو الفقيه حقا الأر- الكتب الأربعة اللي الذهبي قالها المغني لابن قدامة المحلى لابن حزم التمهيد لابن عبد البر السنن الكبير للبيهقي أنا زودت الأوسط لابن المنذر لأن هذا الكتاب سماء سماء دي كتب الأدلة يعني كت- بالذات سنن الكبير للبيهقي ساعات يجي لك أثر عن الصحابة ما انتش عارف صحيح ولا ضعيف في فتوى من الف- من الفتاوى ابن قدامة بيذكر آه، آثار الصحابة ولا يحكم عليها بل كثير من الأحاديث المرفوعة لا يحكم عليها أيضا البيهقي بقى ما يجيب لكش حكم إلا يجيب لك من قال به مثلا من الصحابة والتابعين بالإسناد فأنت لو كنت رجل بتنظر في علم الحديث والكلام ده هتعرف إذا كان صح الإسناد إلى قائله من الصحابة أو من التابعين أم لا ف... مم، طال بنا الكلام والحديث ده عايز له شوية كتار لكن أنا بطلع وارجع وكل ده أقصد إيه تأسيس المعنى فهو يعني أخيرا يعني حتى لا يعني آه، نطيل ولسه احنا يعني آه، كنا عايزين عايزين نتكلم على القرآن ونتكلم على واعظ ال- واعظ الله في قلب كل مسلم اللي هي النفس اللوامة ولكن آه، إن جمعنا الله عز وجل بكم يعني مرة أخرى لعلنا نرجع فنستكمل هذه المعنى لكن اللي أنا عايز أقوله لطالب النجاة وبمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم ما عليه اليوم أنا وأصحابي هو كل ما تصعد إلى فوق وتراعي القرون الأولى من جهة ال- كما قلت الاعتقاد الفقه السلوك الكلام ده سيسلم لك دينك وتشعر بلذة الإسلام تقرأ في مسائل الورع مسائل الورع عند الصحابة غير مسائل الورع عند أئمة البصرة المتأخرين لما تقرأ في في في مسائل الورع عند المتأخرين تحس إن أنت عايز تلقح نفسك في البحر. تقرأ عند الصحابة يسهل عليك أن تنقاد وتنفذ. يعني أقول لكم أختم يعني بمسألة من وسائل من من هذه المسائل عند الصحابة. ومسألة أخرى عند ال ال بعض أئمة ال- الأئمة المتأخرين. في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رحمة الله على سالم ورضي الله عن أبيه قال عرست في حياة أبي عرست يعني إيه اتجوز يعني في حياته فآذن أبي الناس عبد الله بن عمر الصحابي بقى بعت للصحابة بقى والناس بقى عشان يحضروا عرس مين عرس سالم ابنه قال فجاء أبو أيوب الأنصاري وإذا ستارة على الجدار فوقف ولم يدخل وقال أنتم تسترون الجدر قال سالم فخفض أبي رأسه واستحيا وقال غلبنا النساء يا أبا أيوب أنا ما كنتش عايز كده بس أنت عارف النساء بقى وعايزين يفرحوا بالولد ومش عارف إيه عملوا القصة دي قال له إيه قال لئن غلبنا أحدا لا يغلبنك مش أنت اللي تقول لي أنا اتغلبت فحاكمه إلى مذهبه في الورع مذهبه هو. لأن عبد الله بن عمر أنتوا عارفين تورع عبد الله بن عمر لو كان عبد الله بن عمر لم يظهر عليه ما ظهر ما كانش أبو أيوب لامه على شيء من ذلك وإلا أكيد كان في صحابة جالسين ما كانوش كلهم تابعين يعني أكيد عبد الله بن عمر لما لما دعا الناس كان في صحابة ولا يؤثر في أي طريق من طرق هذه هذا الحكاية أن بعض الصحابة راجع ابن عمر في مسألة الستائر يبقى أكيد أنه يرون الجواز جواز أنك أنت تشد ستارة ما هو النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران واللبن فقال النووي وغيره ولم ينهنا يبقى شد الستائر في تفصيل ذهب بعض العلماء إلى أن المكروه في شد الستائر أنك أنت تعمل الجدران الأربعة ستائر وعللوها بأن هذا يشبه كسوة الكعبة ومش عارف كلام من هذا القبيل يعني لكن لو أنت شديت ستارة على نافذة بس عشان تستر الكلام ده فهذا جائز لا إشكال فيه لكن يبقى مسألة إيه أنك تستر بقى الجدران واللبن كلها على بعضها فأنا القصد بقى إيه أن أبا أيوب الأنصاري حاكم ابن عمر إلى مذهبه في الورع طالما أنه اختط الخطة دي وماشي على الخطة دي ينبغي أن إيه ينبغي أن يلتزمها خلاص ورجع أبو أيوب الأنصاري فابن عمر حتى لو كان يرى مثلا أن كراهة ذلك أو أو أن المسألة فيها غمغمة لكن يعني جائزة من وجه وأنها يعني ستسعد النساء والأولاد والكلام ده فله أن يتسامح فيها لما تنظر إلى مسائل الورع عند المتأخرين لا أقول أنهم كانوا يصطنعون أو يمثلون لا لكن حصل عندهم تشقيق في مسائل الورع فكبر عليهم الأمر كان الواحد يسمع الآية يغمى عليه ويظل عدة أيام كده يعودونه وهو مريض مش قادر يقوم على حيله عشان سمع إن عذاب ربك لواقع مثلا الصحابة ما كانوا يسمعوا الآية لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه عقول الرجال ده كان يسمعوا القرآن يفوقوا يفوق أقصى حاجة أن جلده ينمل ولا حاجة وقلبه بعد كده ينبسط والكلام ده لكن حتة يغمى عليه يغيب عن الوعي بالقرآن عائشة تقول إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال لكن حصل نوع زي يقول لك من تشقيق الورع حصل تشقيق تشقيق تشقيق حتى صعب عليك أن تتأسى بواحد من هؤلاء العلماء وممكن ترجع وتحتقر نفسك تقول أنا عمال القرآن بيقرأ عليا ولا أغمى عليا ولا مرة ده أنا كده مش نافع ده أنا هروح في داهية ده أنا مش عارف إيه ممكن تيأس من نفسك غير لما تبص للصحابة فوق تلاقي الدنيا سهلة خالص الدين سهل ومفيش فيه إشكالات ولا فيه تعقيقات ولا فيه تشقيقات فأنت من مصلحتك عشان حتى حياتك تبقى وردية يعني وتسعد في حياتك إن أنت تطلع لإيه؟ تطلع لفوق. يبقى لما يكون أنا عندي 73 بابا من الأبواب دي وعلى كل باب داع يدعو ويقول الجنة من هنا، اوعى تروح للباقيين ده هيودوك جهنم وبئس المصير. قد يكون رجل زي ما قلت له لسان وله لب والكلام ده وأنت فاضي خالص تدخل الباب فتهلك. يبقى عشان تنجو وأنت بتبص للمذاهب دي كلها لابد أن تعرف ما كان عليه الصحابة مع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في زمانهم وما كان عليه التابعون ولا تتجاوز القرون الثلاثة الأولى فكل قرن محمود جاء بعد ذلك إنما يقاس على هذه القرون الثلاثة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي